بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حللني ابي عاوز اختم بموضوع focus او التركيز على الرساله احنا ابتدينا اول محاضره لو انتم فاكرين ان موضوعنا الكبير اسمه اسعى نحو الغرض وده تاني مؤتمر في السلسله دي والغرض من الكلام كله هي فكره التركيز ان احنا للاسف اغلبنا مش مركز على السماء عايشين وعاوزين نروح السماء بس في حاجات كتيره قوي شغلانه اهداف كتيره واغراض كتيره و... وهموم كتيره و... ودايما لما افتكر ده يا جماعه افتكر الارض الثالثه فاكرين الارض الثالثه في مثل الزارع الارض الثالثه دي في رايي تخوف قوي الارض دي ارض كويسه ارض كويسه يعني بطبيعتها يجي منها جدا واترمت فيها البذره فالبذره طلعت ابتدت تنبت انما مشكلتها ايه في نفس الارض الجيده الطيبه دي في نباتات شوكيه فالاشواك دي خنقت النبات يعني النبات طلع طلع وممكن يثمر في الاخر انما بسبب الشوك ما جابش الثمر فطلعت حسب زيه زي الارض البور اللي بتاعت العصافير اللي بتاكلها دي اللي ما دخلتش خالص البذرة الأرض في الآخر نفس النتيجة لما فسر المسيح الأرض التالتة دي قال هؤلاء هم الذين هموم العالم وأش و وشهوات سائر الأشياء تأتي فتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر كلمة الهموم دي بقت خوف ليه؟ لأن كلنا عاوزين نروح السماء كلنا عاوزين نخدم بس في هم كتير وشهوات كتير الهموم مع الشهوات مضيعين علينا النتيجة بالرغم من ناحية من ناحية الاستعداد لا عندنا استعداد كويس كلنا عاوزين ربنا وكلنا عاوزين نتوب وكلنا عاوزين نتقدم بس الخطورة كل الخطورة فكرة بقى كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون انه للأسف في ناس كتيرة بسبب الهم والشهوات النتيجة النهائية زيرو برضه كأنه ما يعرفش ربنا فالحل دايما هو فكرة أسعى نحو الغرض التركيز فعاوز أكلمكم عن مبدأ التركيز على الرسالة في الحياة لأن احنا ممكن تكون أيامنا قليلة وممكن تكون خدت فرص وفجأة تخلص الفرص فلو ما ركزتش هيبقى ما عندكش فرصة تاني بعد العمر ده هراجع شوية مبادئ كده أنا عارف كتير منكم سمعها قبل كده لكن كمراجعة مهم أنا كمسيحي قيمتي الحقيقية في رسالتي افتكروا القاعدة دي لما قال أنتم ملح الأرض إن فسد الملح إيه بماذا يملح لا يصلح لشيء ولا أي قيمة ديكش أي قيمة إلا أنك تبقى مسيحي مؤثر ما انتش مسيحي مؤثر تبقى يترمي يطرح خارجا يداس من الناس مالكش معنى ولا قيمة فمن غير رسالة أنت لا تعتبر مسيحي بمعنى آخر في كل لحظة تفقد رسالتك مكانتها الأولى في فكرك أنت فقدت نفسك معلش هعقدها شوية بقى يعني إيه وانت داخل بيتك كل همك تاكل وتنام أو تحكي اقول لك في اللحظات دي انت طلعت بره الخط تقول لي ليه حقي ادخل انام واكل واحكي واتفرج على التلفزيون اه بس خلي بالك انا مش بقول لك الحاجات دي غلط بس بقول لك انت طلعت ليه بره الخط كل ونام وحكي بس من غير ما الرساله تغيب عنك انت موجود حتى في بيتك عشان خلاص نفسك وعيالك ساعات واحد يشتغل ويفصل شغله عن ربنا يقول انا بشتغل عشان اجيب فلوس لا يا سلام انت بتشتغل عشان تشهد للمسيح ما ينفعش تعتبر شغلك فقط دخل لا مش ده القصد الالهي خالص ربنا سايبك في الشغل عشان ليك رساله سايبك في العمارة دي وسط الجيران دول عشان ليك رسالة فاحنا بقى في حاجات كتيرة قوي بنفقد فكرة الرسالة بنبقى موجودين بس ايه معتبرين الخدمة جوه الكنيسة الساعتين بتوع الخدمة مش ده خالص اللي قصده ربنا ربنا قال اللي بينور النور ما تنفعش تكتمه نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال يضعونه على المنار المسيحي الحقيقي ترميه في أي حتة يشتغل مسيحي فاهمنا؟ يعني هو مسيحي حقيقي في الكلية مسيحي فمنور في المدرسة مسيحي في الشارع مسيحي في الشغل مسيحي مسيحي يعني ايه يعني له تأثير مش بقول بيوعظ ما هو مش مطلوب يوعظ لكن لأنه مسيحي حقيقي لازم يبقى له تأثير أول ما الفكرة تغيب عنك فكرة إن أنا ليا رسالة أنت فقدت كيانك كمسيحي أو رسالتك في اللحظة دي في مبادئ خمسة حطها ربنا يسوع ليلة صليبه في صلاته في يوحنا 17 قال لنا في الصلاة شايفنا ازاي حلمه لينا ايه الفيجن بتاعته ايه احنا في ذهنك يا رب ايه المنظر اللي انت عاوزه حط خمس مبادئ اول مبدأ ليسوا من هذا العالم كما اني لست من هذا العالم هنسميها مبدأ مختلف يعني ايه المسيحي منين ما يروح هو مختلف مختلف مش لانه بيتكلم عربي مش لا مختلف لانه شبه المسيح فالمسيح منين ما يروح بيتلقط منظره مختلف لانه مش من الدنيا دي تاني قاعدة حطها المسيح لهذا يبغضهم العالم المسيحي عادة مرفوض مش دايما بيرحبوا بيه ليه ما بيعرفش يكذب ما بيعرفش يلخبط زي الناس امانته بتخلي ناس تعبانه متغاظه لانه بيشهد عليهم indirectly ثالث قاعده لست اسال ان تاخذهم من العالم يبقى موجود يبقى بالرغم ان هو مختلف وانه مرفوض لكنه موجود ليسوا من هذا العالم دي مختلف العالم يبغضهم دي مرفوض لست أسأل أن تأخذهم من العالم يبقى معناها ما يطلعوش بره الدنيا المبدأ الرابع لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير إنه محفوظ يعني هو المسيح بيخاطب الآب بيقول له عاوزك تحفظهم من الشرير القاعدة الرابعة المبدأ الرابع محفوظ يبقى أنا موجود في الدنيا دي بس أنا مش لوحدي في صيانة في حصانة ربنا مركز معايا قوي المبدأ الخامس كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم أنا صاحب رسالة عاوزكم تحفظوا الخمس كلمات دول الطبيعي بتاعك اللي ربنا عاوزه منك إنك تكون مختلف مختلف يعني شبهه تتوقع تبقى مرفوض في وقت وده كلكم بتحسوه لكن تفضل موجود وتطمن انك محفوظ عشان ليك رسالة هقولها تاني لغاية ما تحفظوها انت مختلف لان فيك روح الله وانت بالتالي مرفوض مش دايما الناس بتحبك لكن لازم تفضل موجود في الوقت اللي المسيح محافظ عليك في وجودك ده لان ليك رسالة كل ده اتقال في صلاته في يوحنا 17 الخماسي ده يا جماعة هو ده اللي بيحقق الرسالة يعني ايه يعني ايه مسيحي له رسالة يعني واحد موجود في الدنيا ومختلف وبالتالي مؤثر لأنه محفوظ بنعمة ربنا لأنه محافظ على الاختلاف بالكوا لو مسيحي بيكذب زيه زي غيره خلاص ما عادش له قيمة فسد الملح مسيحي بيجري على الفلوس زيه زي غيره ما عادش مسيحي ما بقاش مختلف وما بقاش مرفوض ووجوده زي قلته وما بقاش محفوظ على فكرة مش انت بتجري ورا الفلوس خلي الفلوس تنفعك فهمتوا الفكرة يبقى المسيحي كيانه مرتبط دايما باختلافه حتى لو تعب من الرفض هو هيفضل موجود ومحفوظ عشان له قيمة وله رسالة ما هي الرسالة ببساطة الرسالة تتلخص في حرف أو يعني حرفين كما كما أرسلتني أرسلته يبقى الرسالة هي ذاتها رسالة ربنا يسوع يعني الدور بتاعك إيه هو دور المسيح تقول لي أنا فين والمسيح فين ما تنساش المسيح ما كانش بيعمل معجزات طول عمره لا لا لا ولا كان بيوعظ طول عمره المسيح جه عاش عاش وكل وشرب واشتغل فاوعى تفتكر ان المسيح بيتلخص في انه معجزات ووعظ وصليب لا لا لا تبقى مش فاهم ربنا يسوع ربنا يسوع عاش انسان عادي على الارض بس ما بيغلطش وبيحب الناس وبيخدم الناس فكان منور حتى لو ما بيوعظش وحتى لو ما بيعملش معجزات فكما هي دي اللي بتحدد انت ربنا بعتك في ال- في الظروف اللي انت فيها دي تبقى شبهه تعمل اللي كان هيعمله لو هو مطرحك لو هو قاعد في بيت وله جيران كان هيعمل ايه لو هو في شغل وله التزامات كان هيتصرف ازاي كان هيشتغل طبعا وكان هيبقى امين مش هي... ما كانش هيسيب الشغل ويوعظ لان هو كان بيشتغل نجار زيادة عن عشرين سنة مثلا فكما دي هي اللي بتفكرك ان الاب ارسل لابنه والابن ارسلك للعالم بنفس الرسالة حطها المسيح بطريقة تانية قال السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يبقى أنت رسالتك في الحياة أن تعطي للآخرين حياة أفضل مرة جال لي حد من بره مصر كده وقبطي يعني وجايب يعني تبرع وقال لي أنا جايب ده عشان عاوز أجيب لعب للأطفال قلت له ليه؟ قال لي شوف أنا ولادي بيفرحوا باللعب وبعتبر إن دي حاجة صحية فأنا ضميري تعبني أنا عاوز ألف طفل يفرحوا نفس فرحة ابني بالهدية اللي بجيبها له ليه ابني يعيش حياة أفضل ربنا ادانا كلنا الحياة الأفضل فأنا عاوز البهجة دي بس تبقى على وش العيال دي قلت له خلاص غرضك في محله ما أقدرش أقول لك لأ أنت فكرت بطريقة تمشي مع فكر المسيح طبعا الحياة الأفضل لا تكمن بس في لعبة لكن ده جزء منها لكن الحياة الأفضل مقصود بيها الحياة الأبدية بس كل اللي يفكر بالطريقة دي أنا موجود عشان أدي الناس اللي حواليا نوع من الحياة أفضل لأن الحياة الحالية كلها شكل كلها خناق كلها غم كلها نكد كلها مرض كلها حزن اللي بيدخل البهجة على الناس بيكمل عمل المسيح اللي بيخفف آلام الناس بيعمل دور المسيح اللي بيشجع الناس بكلمة بيعمل اللي بيعمله المسيح مش لازم يعمل معجزة ومش لازم يوعظ بطريقة تانية المسيح حطها في يوحنا الأولى قال يوحنا قالها يعني من يفعل الخطية هو من إبليس إبليس من البدء يخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس فممكن واحد يعبر عن رسالته في الحياة بيقول أنا موجود في الدنيا دي عشان أهد مملكة الشيطان هو مش متكبر هو بيقول اللي المسيح عاوزه لأن المسيح دخل عالمنا عشان ينقض أعمال إبليس فعلا فلو أنت في مجتمع كله فساد وداخل هتحارب الفساد ومستعد تستشهد عشان تصلح المجتمع ده تبقى أنت بتعمل عمل المسيح لأن المسيح جه يخلع الفساد من العالم ده حتى لو كلفه عمره يبقى كل اللي عايش في حتة بيتحدى الفساد اللي فيها هو بيعمل رسالة ربنا الفساد بكل أشكاله بقى بكل أنواعه الرسالة اتقالت بطريقة تانية أن يسوع له كل المجد مسحه الله بالروح القدس والقوة كان يقول يصنع خيرا يبقى ربنا يسوع جه يصنع خير اللي مقضي حياته بيعمل خير برضه بيعمل زي المسيح مش كل الناس مطلوب منها توعظ مش كل الناس هتعمل معجزات بس كل الناس لازم تعمل خير ادي الرسالة انا عمال اقول كل ده ليه عشان عاوز اطلع النهاردة بفكرة focus on the mission ركز انت عايش ليه انت مش عايش عشان تعمل فلوس الفلوس هتيجي ولا تربي عيالك العيال هتربوا لوحدهم خلاص الحاجات دي لازم تكتشف انها فعلا هذه كلها ايه تزاد لكم انتبه انت موجود عشان تعمل الشغل بتاع ربنا ملكوت الله انت في الفعلة انت في الكرم انت لازم تطلع شغل عشان تستاهل الدينار في الاخر ربنا يسوع ممكن نلخصه في ثلاث كلمات وبعدين الثلاث كلمات بقى ايه يركبوا عليك انت المسيح كان راعيا الراعي ده مهتم برعية كل واحد فيكم يعتبر راعي لرعية ولاده بالجسد رعية ممكن جيرانه يعتبره من رعيته ممكن أحفاده ممكن أصدقائه ممكن الخدمة اللي مسؤول عنها إذا أنت تتشبه بالرعي ليك رعية معينة أنت مسؤول عنه والمسيح كان معلم فأنت محتاج تكون عندك كلمة تقولها للناس تفكرهم باللي قاله المسيح والمسيح كان فادي فادي هنا بمعنى إيه بيتعب ومستعد يموت من أجل الناس يبقى أنت واخد على عاتقك إنك تتعب ومستعد تموت عشان اللي حواليك يبقى طول ما انت باصص على ربنا هتعرف رسالتك مظبوطه ليه بقى مش بنركز على الرساله اول حاجه تخلينا ننسى المشن او ننسى احنا عايشين ليه وجود اهداف اخرى نص البنات في مصر مش نصهم 90% عايشين مستنيين يتجوزوا بعد ما يتجوزوا مستنين لا مش يتطلقوا مستنين يخلفوا بعد ما يخلفوا مستنين يكبروا العيال لما يكبروا العيال مستنين يجوزوا العيال بعد ما يجوزوا العيال مستنين يشوفوا أحفادهم ايه بقى الكلام ده هو المسيح مات عشاننا عشان نعيش في الأغراض دي ما كل دي أغراض كل دي أهداف مش مفروض نعيش عشانها هي هتيجي أو ما جاتش مش مهم لو انت فاهم صح بقى تيجي او ما تجيش مش هتأثر على الأبدية لكن ما ينفعش تبقى الحياة كلها في الاتجاه ده ده ده كلام العالم العالم هو اللي أقنعنا بكده إن احنا لازم نجوز عيالنا فيبقى ده هدف الحياة ده مش هدف احنا لازم نوصل عيالنا السما ده الهدف برضه واحد بيدخل كلية هدفه يتخرج يتخرج هدفه يشتغل هدفه يكسب فلوس يكسب فلوس هدفه يجيب فلوس اكتر طب جاب فلوس هدفه يجيب شقة طب جاب شقة يكبر الشقة طب هدفه ايه نجيب بيت طب جاب البيت يبيع البيت ويجيب فلوس اكتر ايه بقى العيشة دي كل ده معناه انك انت طلعت بره الخط ما هو ده بالظبط اللي عايشه واحد تاني ما يعرفش المسيح قول لي الفرق بقى فين تفكيرك عن تفكير واحد تاني ما فيهوش الروح القدس ما فيش فرق يبقى كده اللي اللي ضحك علينا الشيطان فربنا يسوع يبص لنا باستغراب هو انتوا مش تبعي مش انا اتفقت معاكم تبقوا مختلفين حتى لو مرفوضين تفضلوا موجودين ومحفوظين عشان ليكوا رساله رساله مين بقى ما احنا بقينا أهدافنا زي غيرنا يبقى هنا أول سبب يضيع الدنيا أن تتحول حياتنا إلى أهداف أخرى غير الغرض عشان كده بولس كان واضح قوي أسعى نحو الغرض لا عاوز أبقى غمالائيل ولا عاوز أبقى فريسي مشهور ولا عاوز أبقى غني ولا عاوز أبقى فيلسوف أنا عاوز أبقى مسيحي لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه وتشبها بموته مفيش غرض تاني سبب آخر بيضيع الرسالة هو ان احنا كما فاكرين كما كانت كانت العنوانها ايه كما ارسلتني ارسلتهم احنا بقى عايشين باسلوب حاجة تاني كما يفعل الاخرون اغلب البشر عايشين اغلب المسيحيين عايشين كما بس حاطينها في موضوع غلط في حتة غلط الطبيعي بتاعها انك انت عايش كما المسيح انما الحقيقي انت عايش كما الناس انت بتعمل زي ما الناس بتعمل بتقول زي ما الناس بتقول بتفكر زي ما الناس بتفكر راح الهدف انت انت انت مش مديون للناس عشان تعمل زي الناس فانت ليه بتعمل زيهم انت مديون لربنا يقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح ادي فلسفه على شغل دنيا على غرور باطل على افكار وموضه وال... والاعلانات وال... كل ده ما يوصلش لحاجه سبب اخر يضيع الرساله بريق الكرامه ان الشيطان يزغلل عينين كل البشر بالعظمه للاسف اغلب المسيحيين مزغللين برضه عاوزين ياخدوا مكانه في الدنيا يا حبيبي مكانتك في السماء خلاص خلاص من ساعة ما اتعمدت بقالك مكانة ولا أكبر راس في الدنيا يحلموا بيها أنت ليه بتجري على كلام فاضي خلاص المكانة فاكرين لما خرجوا الشياطين فرجعوا يقولوا ده احنا بنخرج شياطين قال لهم انتم مش فاهمين لا تفرحوا بهذا افرحوا بالحري ايه اسماءكم مكتوبة في السماء في موضوع اخطر كتير قوي من ان الناس تسقف لك عشان خرجت شيطان هو دي دي كرامة دي انت مش واخد بالك يعني ايه ابوك ربنا ومستقبلك شكله ايه يبقى البريق ده بيضيع الهدف عشان كده قال لا يكون هكذا فيكم من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما تعالوا بقى نختم بكلام عملي ازاي نركز على الرسالة هقول كم تدريب كده أو كم فكرة يساعدونا ان احنا نسعى نحو الغرض ونركز أول فكرة اسأل نفسك يوميا أنا عايش ليه اسأل نفسك كل يوم أنا عاوز أوصل ليه اللي هو السؤال اللي جه في البامفلت وكلكم زوختوا منه لا اسأل نفسك هو أنت عايش ليه بالظبط لأن السؤال ده هيحدد مصيرك الأبدي خلي بالكم لو أنت عايش عشان الناس تعرف ربنا هتدخل السما لو أنت عايش عشان تبقى شبه المسيح هتدخل السما لو أنت عايش عشان تشبع بربنا هتدخل السما لو انت عايش عشان تقول تصنع خيرا هتدخل السبب لو انت عايش عشان تهد مملكة ابليس هتدخل السبب لو انت عايش عشان تعمل فلوس مش هتدخل السبب لو انت عايش عشان تتجوز مش هتدخل السبب يبقى الموضوع خاطر خطر اسأل نفسك كل يوم انا النهاردة عاوز اعمل ايه فاكرين القديس ارسانيوس لما راح الدير كانوا يسمعوه كل يوم الصبح يقول ايه يا ارساني انظر فيما خرجت لأجله يعني كان بيقول لنفسه هو أنت جيت هنا ليه لأنه خايف ينسى إيه اللي خلاه يسيب العالم بره ويدخل دير ويعيش مع فلاحين غلابة رهبان فقراء بسطاء هو كان أستاذ ملوك فكان بيفكر نفسه أنا جيت هنا عشان سكة السماء عشان أعرف طريق الملكوت فانت بنفس الطريقه انت بتواجه نفسك بالسؤال ده كل يوم او في اخر اليوم قول النهارده في قد ايه في حساب السماء وفي قد ايه في النهارده في حساب الدنيا هتلاقي وقت كتير راح لحساب الدنيا طب كم من يومك يتحسب للسماء لو صلاة من قلبك كنز لو خدمة حقيقية كنز شغال صح لو حب نقي للناس كنز لو عمل خير كنز لو سؤال على مريض كنز لكن لو خناقة على فلوس دنيا لو سرحان في العيال وهمهم دنيا لو نوم واكل وتلفزيون فانت بتقيم يومك لان ربنا قال انتوا بتحوشوا عندي ولا بتحوشوا في الدنيا طب انت ممكن تقيس كل يوم حوشت ايه تحط في انهي حساب بطريقة تانية ممكن تفكر ليه أنا موجود ليه ما متش فكر فيها كده في حد فيكم ما يعرفش حد أصغر منه مات سوري في السؤال البايخ ده يعني بدون استثناء حتى الشباب سمعوا عن شخص أصغر منه مات طب ربنا يدي العمر للكل ليه ما كنتش أنت ما كانتش هتبقى غريبة أولا مش غريب خلاص اتعودنا كبشر ان احنا لا نفاجأ كثيرا بالموت طب طالما انت لسه عايش يبقى ربنا لسه مستني منك حاجة انت فهمت دي ولا ما فهمتهاش وإلا كنت مشيت طالما لسه عايش يجوز الحاجة دي مش انك تبشر الصين يجوز الحاجة دي انك تهتم بشخص يجوز الوجود اللي فاضل لك في العمر ده عشان تصلح اتنين على بعض يجوز عشان قلبك لسه ما نضيف مش مش كفايه ما يدخلش السما كده فمديك عمر عشان نقاوه القلب فانت لما تسال هو انا موجود ليه ده مش معناه الطبيعي انك تبقى موجود لا الحياه كان ممكن جدا ما تبقاش عايش سؤال بطريقه تانية كل ده يخدم على فكره الفوكس ازاي اركز على رسالتي السؤال اللي قاله بولس للمسيح يا رب ماذا تريد أن أفعل سؤال مهم أوي عاوزني أعمل إيه لأن إحنا ساعات ما بنبقاش بنسأل حتى السؤال ده السؤال التقليدي اللي إحنا عايشين بيه سب كونشسلي كده من غير ما نفكر يا نفسي ماذا تريد أن تفعلي صح عادة احنا اللي بيحركنا السؤال ده يا فلان عاوز تعمل ايه بكلم روحي انما المظبوط ايه يا رب عاوزني اعمل ايه فرق كبير جدا بين سؤالي لنفسي يا نفسي عاوزة ايه وبين سؤالي لربنا يا رب عاوز مني ايه لانك انت اللي مديني العمر مش مهم نفسي خالص عاوزة ايه كفاياها خدت حقها كتير او سؤال بطريقة تانية هقف قدامك يا رب شايل ايه ايدي بقى فيها ايه فاكرين في التسبحة يأتي الشهداء حاملين عزبتهم يأتي الصديقون حاملين فضائلهم وحضرتك تأتي ايه حامل ايه بالظبط لا فضائل ولا عزبات ولا آلام ولا يبقى احنا الواحد لازم يشوف هو هيروح للسماء شايل ايه طيب ده سؤال مهم ما أجمل الشخص بقى اللي شايل في إيديه تعب سنين خدمة يعني لما بشوف ناس فوق السبعين بيخدموا معانا وبيسافروا وبيشيلوا وبيحطوا أنا ببص لهم بإعجاب بقول دول فاهمين بيعملوا إيه دول أنصح ناس في الدنيا اللي مش مستخسرين التعب واللي بيأوحوا لآخر لحظة عشان يدوا كل صحتهم لربنا برافو عليهم مش ده سن الراحة ولا ده سن لا لا خالص ما بيفكروش زي ما الناس بتفكر بيفكروا بطريقة مظبوطة من يضيع نفسه من أجل يجدها فهو فاهم ولو الناس قالت له أنت مجنون حد يعمل اللي بتعمله في السن ده يقول لهم كويس إن كنت مختل فلله بولس قال كده قال يعني لو طلعت مجنون يبقى أنا ماشي صح لما قالوا عليه أنت مجنون قال لهم كويس لو كنت عاقل يبقى ليكوا لو كنت مجنون يبقى ليه هو فيبقى أنا كده تبعه عشان تركز على الرسالة راجع دايما أولوياتك يعني إيه الأولويات غير الهدف الأولويات يعني بتحط إيه قبل إيه في يومك هل بتحط الصلاة قبل الأكل ولا الأكل قبل الصلاة تكشفك على طول بتحط الجرايد قبل الإنجيل ولا الإنجيل قبل الجرايد على طول تورينا أنت متبرمج إزاي بتحط العطاء قبل الأخذ ولا الأخذ قبل العطاء يعني اللي يشدك اكتر تطلع ولا تاخد فاهمين على طول دي توريك انت ماشي في انهي اتجاه المظبوط بتاعها لا انت ميلك الطبيعي تدي مش ميلك الطبيعي تاخد هل ميلك الطبيعي تشجع الناس ولا تستنى مديح الناس كل ده يوزن الواحد لو انت قاعد مستني الناس تمدحك تبقى انت لسه مش مش متظبط لكن لو انت مشغول انك تشجع كل الناس يبقى انت ماشي صح يبقى عندك انكار نفس يبقى ظبطت سكتك صح كده نحو الغرض وضوح الهدف كل ما كان الغرض واضح السما شغلاك اسعى نحو الغرض كل ما هتلاقي وقتك ثمين جدا وبتوزعه بدقة كل اللي بنضيع وقت اللي بيضيعوا وقت الغرض مش واضح ما ينفعش يقولوا اسعى نحو الغرض وعنده وقت ضايع وقت ضايع يعني ايه ممكن يبقى وقت راحة بس مش وقت ضايع الراحة مش ضياع المسيح كان بينام لازم بحكم ناسوته ولازم ياكل وممكن يتضايف عند مريم ومرسى والعصر لكن ما فيش حاجة اسمها وقت الضايع الوقت الضايع تبقى انت مش فاهم الغرض اختم واقول ايه في تعبير كده يلخص كل اللي قلته عشان نركز على الرسالة في كلمة واحدة لو ركزت عليها تبقى مركز على الرسالة هي كلمة المحبة تعبير يقوله في كورنثوس آخر عدد تقريبا يقول لتصر كل أموركم في محبة اعمل أي حاجة بتعملها بس بمحبة صلي بحب اقعد مع الناس بحب اخدم الناس بحب اشتغل بحب ربي عيالك بحب ما تسيبش المحبة تطلع براك أبدا مفيش حاجة تعملها وانت بتشتري الخضار اشتريه بحب يعني ايه تبقى مبتسم في وش الناس وانت راكب تاكسي لا يفارقك الحب المسيح لتصر كل أموركم في محبة مبقاش في وقت بره الحب لأن اللحظة اللي ما فيهاش حب دي مخسراك دي دي عليك مش ليك دي دي في الحساب النيجاتيف بتاعك وعشان تقضي يومك وعمرك في محبة صلي كتير لأن الصلاة هي اللي تحقق كلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك هي الصلاة اللي تعمل دي وعشان تحب على طول قضي يومك في خدمة تبقى خدوم مش خادم خدوم وعشان كمان تقضي حياتك في محبة خلي عندك في بعد الكرازة بعد الكرازة يعني ايه يعني كل اللي بتتعامل معاهم في شهوة داخلية نفسي يعرفوا ربنا مش هتبشر ومش هتوعظ بس في رغبة جواك بتزن عليك نفسي يعرفوك يا رب يبقى انت كده فعلا جواك محبة لو حطيتوا الثلاث كلمات دول وانشغلتوا بيهم يبقى احنا كده مركزين على الرسالة ربنا يحمينا ويوصلنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد